يتاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام أهل الفن والأداء أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع المدني الأول الإمام نافع ومع الراوي الثاني ومع الراوي الثاني عثمان ابن سعيد المصري الملقب بورش بإذن ربي تبارك وتعالى اليوم نستكمل ما قد بدأناه في الحلقة السابقة في الحلقة السابقة آه، تناولنا سويا آه، كيفية جمع القراءات القرآنية كيفية جمع القراءات القرآنية وتناولنا فيها خمسة أنواع على سبيل الإجمال آه، الجمع المسمى مع الحرف ثم جمع بالآية ثم الجمع بالوقف ثم جمع الماهر ثم جمع التنبيه نولنا في الحلقة السابقة جمع الجمع بالحرف وملخص الكلام فيه ان احنا قلنا كانت الكلمة القرآنية بنمر عليها في عجالة كلمة كلمة بجيب ما فيها من قراءات ورواه اليوم إن شاء ربي هنتناول عن الجمع بالآية وقبل الشروع في الشرح أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا عمر عبد الله أهلا الشيخ عمر اهلا بك يا شباب آه، غبت غيبة طويلة عن برنامج رواية ورش الحمد لله.
لكن آه، عوض حبيب الله يخليك الله يكرمك يا عمر آه، هننصت للشرح بإذن ربي تبارك وتعالى وأنا قلت من الحلقة السابقة أن الحلقات القادمة في منتهى الأهمية اللي هنتكلم إزاي أجمع القراءات القرآنية تابعوا معايا إيه اللي هيحصل في جمع القراءات القرآنية بتكلم على الطريقة الثانية تعالوا نتابع سويا مع بعض عندي في جمع القراءات القرآنية الطريقة الثانية الجمع بالآية في الجمع بالآية الأول في طريقة الشرح أنا كنت ممكن أقول التعريف إيه مباشرة لكن كطريقة التدريس أو طرق التدريس ما تقولش كده ما ينفعش أدي المصطلح بسرعة لو اديت المصطلح يبقى بقول لك احفظ وأنا مش بخاطب حفظ أنا أريد أن أخاطب عقول فعشان كده تعالوا نستنتج مع بعض انا ادائي هيعمل ايه في الايه واستنتاجا من الاداء اللي انا هعمله تعالوا بعد كده نعرف ما هو الجمع بالايه تعالوا كده بنقول الطريقه الثانيه الجمع بالايه قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ماشي وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون بقول لك لاحظ معي كيفية الجمع بين روايتي برش وحفص هدي المثال أو النموذج أو المكت اللي أنا همشي عليه على إزاي أجمع ما بين رواية ورش أنا رحت الشيخ عايز أقرأ عليه إجازة مثلا في روايتي ورش وحفص في ناس بتعمل كده يقول لك معقولة أختم ختمة في ورش أقعد لي فيها سنتين ثلاثة خمسة ستة وبعد كده اروح اقرا لي ختمه في حفص اخد لي فيها خمس ست سنين تاني اقعد لي 12 سنه طب اعمل ايه الطرق دي كلها ابتكرها او شرعها واوضحها ونشرها من الامام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى الطرق اللي انا بقولها دي من الجمع اللي وضحها ونشرها وعلمها لحد ما وصلتنا النهارده الامام محمد بن الجزري امام المحققين ولذلك تعالوا نشوف شغل هندسه هندسه الهندسه مش في بنايه العماير ولا الهندسه في في في الرسومات حتى الهندسه في قرايه القران شوفوا ازاي هجمع بين ورش وحفص بقول لك لاحظ معي كيفيه الجمع بين روايتي ورش وحفص بالايه اولا قصر البدل ماشي آتيناهم المفروض أنا هقراها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قصرت البدل وأشبعت المتصل لورش طيب وإن فريقا منهم ليكتمون الحق لا يكتمون الحق وهم يعلمون شوف انا عملت ايه قريت الايه بورش ليه بدات بورش يا شيخ لان ورش صاحب الرتبه فدخلت بقصر البدل واشباع المتصل في كلمه ابناءهم لورش طيب ارجع بقى اوسط واشبع البدل فاتيناهم لورش لا لا الاقرب ليا من اخر الايه أبناءهم الأقرب لي ولا آتيناهم اللي أقرب اوعى حد يقول لي آتيناهم اللي أقرب أنا وصلت عند وهم يعلمون وهم يعلمون آخر الآية يبقى الأقرب لي كلمة أبناءهم عشان كده هعطف من عند كلمة أبناءهم توسط المتصل لحفص يبقى أنا كده خلصت حفص عن عاصم لو سمحت نجيب المكت عشان نتابع عليه أنا هقولها تاني الورش هقولها الورش الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون من الأقرب أبناءهم وسطت المتصل لأن أنا كده كده قصر البدل في أول الآية فلما وسطت المتصل مشي حفص ولا ما مشيش أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون شغل هندسة طيب أعمل إيه بعد كده فاضل إيه في الآية أوسط واشبع البدل ويبقى خلصت من ورش الذين آتيناهم آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون شفتوا اللي عملته يبقى أنا قريتها بقصر البدل وأشبأ بناءهم ورحت الأقرب لكلمة أبناءهم كلمة أقرب والآية قدامكم في الشاشة كلمة أقرب مش من أول الآية كلمة أقرب من حيث انتهيت انتوا أول ما انتهينا انتهينا عند كلمة وهم يعلمون فكأني برجع بظهري خلي بالكم من الكلمة اللي بقولها كأني راجع بظهري فوأنا راجع بظهري مين الأقرب لي أبناءهم ولا آتيناهم أبناءهم فرحت موسط كلمة أبنائهم يبقى أنا كده خلصت من حفص عن عاصم رحت راجع بظهري تاني رحت وسطت وأشبعت آتيناهم مع إشباع أبنائهم خلصت ورش ما تبقى من أوجه ورش يبقى أنا الآية الواحدة خلصت ورش وحفص في حينه وصل الكلام إزاي عملناه طب ما تيجي بقى ننطلق مع بعض ونمسك بعد الأداء اللي أنا أديته تعالوا بقى يستنتج مما سبق تعريف الجمع بالآية تعالوا نعرف الجمع بالآية الجمع بالآية هو أن يبدأ القارئ الآية خلي بالكم من اللي هقوله هو أن يبدأ القارئ الآية بوجه زي ما أنا بدأت كده الورش بوجه قصر البدل هو أن يبدأ القارئ الآية بوجه لأحد القراء أو الرواة بس شوفوا اللي جاية ثم يعطف الأقرب فالأقرب كلمة الأقرب فالأقرب من حيث انتهى القارئ زي ما أنا كده عطفت كلمة أبنائهم بالتوسط ورحت راجع بظهري تاني جبت آتيناهم بالتوسط والإشباع عرفنا شغل هندسة جمع القراءات ده هندسة خلي بالكم محتاج فن ويشغل المخ جمع القراءات القرآنية يشغل المخ اللي يجمع روايات ويجمع قراءات أي نعم الإفراد بيتقن الطالب في الإفراد الرواية بالأوجه بتاعتها بالأصول بالفرش لكن جمع القراءات فن تاني نقلة تانية خالص إزاي أكون متقن إزاي أجمع الآية واشتغل واتحرك مع الآية هحاول أمرنكم في البرنامج إن شاء ربي تبارك وتعالى بكيفية الجمع خلاص؟ طيب تعالوا بقى في التلاوة المنهجية عندنا من الآية 7 للآية 11 من سورة النساء الصفحة الثانية أو الوجه الإيه؟ الثاني عندنا في الصفحة النهاردة عندنا فرش الفرش اللي عندنا في الآية نمرة 11 اللي هي آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا وإن كانت واحدة فلها النصف واحدة بالنصب قرأ حفص عن عاصم بنصب التاء شوفوا الكلمة شكلها إيه شوفوا الكلمة شكلها إيه في مصحف حفص وإن كانت واحدة بالنصب شوف التاء مفتوحة واحدة طب ورش يقرأها بالرفع وإن كانت واحدة فلها النصف يبقى حفصة يقول واحدة فلها طب ورش واحدة فلها هكذا آدي اللي في فرش الحروف تعالوا بقى نشوف القواعد اللي عندنا النهاردة في صفحة النهاردة عندنا النقل على سبيل المثال النقل اللي عندنا اللي هو همسك الهمزة واحذفها واخد الحركة اللي على الهمزة انقلها على الحرف الساكن قبلها عندنا كلمة والأقربون نقلنا فتحة الهمزة وديناها للام فتبقى ولقربون الآية نمرة سبعة وإيه تاني عندنا ظلما إنما هنقل هنقل الكسرة بتاعة الهمزة ووديها على التنوين ظلما إنما الآية نمرة عشر كلمة الأنثيين هنقل الضمة بتاعة الهمزة ووديها على اللام فتبقى الأنثيين وهنا ليا كلام لما أبدأ بيها فاكرين لما أبدأ بيها أقول إيه أقول إما إثبات همزة الوصل الأنثيين أو البدء أحذف همزة الوصل وأبدأ باللام مباشرة لنثيين هكذا إيه تاني عندنا أو دين آباؤكم هنقل الفتحة بتاعت الهمزة إلى التنوين أو دين آباؤكم وخلي بالكم لا أنسى تثليث البدل لأن آباؤكم فيها مد بدل طيب عندنا الألفاظ المقللة أخبارها إيه؟ أخبارها إيه في صفحة النهاردة؟ أولا المقلل قولا واحدا لا يوجد لورش مفيش عندي مقلل قولا واحدا لورش عن نافع في هذه الصفحة أما المقلل بخلف عنه المقلل بخلف عنه يعني مقلل بخلف عنه يعني فيه الفتح وفيه التقليل القربى واليتامى فتحته القربى واليتامى تقليل اليتامى اليتامى طيب بس هل أفتح وقلل على هوى نفس بمزاجي لا يرتبط بمد البدل إن قصرنا البدل فليك الفتح إن وسطت البدل لك التقليل إن أشبعت البدل افتكر كلمة نصيب الأسد لك الفتح ولك التقليل ماشي الكلام؟ طيب عندنا إيه تاني في صفحة النهاردة؟ عندنا إبدال الهمز الساكن الهمزة الساكنة أبدلها بحرف مد واتفقنا إن الهمزة الساكنة تبدل بحرف مد لما تكون مسبوقة بحرف من سبعة أحرف الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل فعندي هنا يأكلون يأكلون الهمزة الساكنة مسبوقة بياء فخلاص عرفت انها تبدل طب والياء تشكيلها ايه فتحة فيتناسب مع الفتح الالف عشان كده قلت ياكلون عشان كده قلت ايه ياكلون عندنا بقى في صفحة النهاردة برضو تغليظ اللام وتغليظ اللام بقول قاعدة بقول غلظ ورش ورش غلظ كل لام كل لام بس خلي بالكم مش اي لام غلظ ورش كل لام مفتوحة لازم اللام تبقى مفتوحة بشرط يبقى اللام تبقى مفتوحة وبشرط إذا جاء قبلها حرف من ثلاثة أحرف الطاء والظاء والصاد الطاء وأختها الظاء ويتبقى الصاد يبقى الطاء والظاء والصاد سواء كانت الحروف الثلاثة دول مفتوحين زي اللام أو سواكن طب هنا عندنا فين الكلام ده في صفحة النهاردة وسيصلون اللام مفتوحة وقبلها الصاد ساكنة يبقى هتغلظ اللام وبقول تنبيه ظلمة في الآية نمرة عشر لماذا لم تغلظ اللام لورش لأنها فقدت الشرط فقدت الإيه الشرط أولا اللام ساكنة وأنا لازم اللام تبقى مفتوحة ثانيا الظاء الظاء مضمومة لا مفتوحة ولا ساكنة كده كده فقدت الشرط طيب عندنا ايه في ترقيق الراء النهاردة في صفحة النهاردة ساعي را ساعي را لماذا؟ لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية وصل الكلام آدي اللي عندي في صفحة النهاردة يتبقى بقى نقطة مهمة عندي عايز ألفت انتباهكم ليها ويا ريت نعملها في تلاوة النهاردة وأنا بتلقى الاتصالات وعمر هخليه يعملها بإذن الله بس عايزكم انتبهوا لعمر هيعملها ازاي وانا اشرحها ازاي عشان انتوا تقوموا بيها كلمة, كلمة أو دين آباؤكم الكلمة دي لما أنا وصلتها مش عملت نقل أو دين آباؤكم عملت نقل ولا ما عملتش نقل عملنا نقل وهعمل تثليث البدل أو دين آباؤكم أو دين آباؤكم أو ديننا باؤكم لما أنت عملت نقل ده بدل ومغير بالنقل لأن الهمزة اتشالت واتنقلت حركتها للتنوين فعشان كده سموه بدل مغير بالنقل طب ولو بدأت بكلمة آباؤكم حققت الهمزة ولا ما حققتش الهمزة لو ما بدأت بالكلمة حققتها عشان كده هنسميه بدل محقق هنسميه بدل ايه محقق طيب ده اللي في صفحة النهاردة أديني فصلتها تفصيل خلاص عايزين بقى ننصت لتلاوة أخونا عمر ماشي وبعد كده نتلقى الاتصالات يلا يا عمر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين الأنثيين الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد بس خلي بالك يا عمر عايزين نوصل بأفضل ولا النفس على مهلك ولأبويه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أو دين آباؤكم أو دين آباؤكم أو دين آباؤكم لاحظوا بقى عمر عمل ايه بدل مغير بالنقل وثلث هيبدأ بقى بالكلمة فهيبقى في هذه الحالة لما يبدأ بالكلمة هيبقى بدل محقق يلا يا عمر آباؤكم آباء آباؤكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما بارك الله فيك يا عمر أحسنت يبقى عرفنا النهاردة قضية أو دين آباؤكم عرفنا البدل المغير بالنقل والبدل المحقق طيب في نقطة برضو أخرى يا عمر أنثيين في الآية نمرة 11 لما أنت بدأت معايا قلت أنثيين لنثيين خلي بالك ولقربون اشمعنى ما قلتش ألقربون لقربون طب ما هي هي لأن قبلها واو
تمام.
لأن قبلها إيه واو والواو لا يجوز فصلها عما بعدها رسما نعم الواو لا يجوز فصلها عما بعدها رسما لأن أما هقف على الواو هقف إزاي عشان أفصلها ما أقدرش خلاص نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم الله وبركاته.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت أسماء جزاكم الله خيرا شكرا خيرا جزاك تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك مما ترك الوالدان والأقربون بس هستأذنك يا أخت أسماء نعم في ترقيق الراء للري للرجال حاضر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا حتة بقى تخص الوقف والابتداء انت حضرتك قلتي وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وبدأتي قلتي إيه فارزقوهم نعم.
فارزقوهم يرزقوا من آه. نعم.
هيرزقوا من مصدر.
أولي القربى واليتامى والمساكين إذا متعلقة بما قبلها صح.
يبقى ما ينفعش أقف حاضر طب أنا نفسي مش جايب يبقى والمساكين فارزقوهم من آخر لفظة وقفت عندها أوصل من عندها وأكمل حاضر اتفضل والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم طب خلي بالك من حاجة كمان نعم ذري رقاق الراء ذري ري حاضر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اوصلي كلمة سديدة بما بعدها
أوصلها اه اوصلي كلمة سديدا بكلمة حاضر.
إنما هيبقى الحكم هنا إيه يا أخت أسماء نقل طبقي
سديدا إن الذين يأكل يأكلون هم.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل- ظلما ها اللام دي إنما- هتغلظ نعم لام ظلمة هتغلظ نعم ليه لأن قبلها ضاء طيب هي اللام أولا عشان تغلظ لورش لازم تشكيلها يبقى إيه لازم تكون آه، مفتوحة طب وهنا هنا تشكيلها إيه آه، ساكنة يبقى فقدت الشرط ولا لأ آه، فقدت بس آه، اللي هي هنا ال- الاتنين يعني أنهي اتنين آه، اللي هي التغليظ والترقيق لا الكلام ده ليك التغليظ ولك الترقيق لما تبقى متطرفة نعم زي فصل كده زي يوصل صح نعم يبقى هنا في وسط الكلام هنا ساكنة يبقى نعم.
فق... هي أصلا ساكنة ففقدت الشرط فتبقى مرققة زي حفص نعم يلا أموال اليتامى ظلما إن ها؟
ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا مم.
وسيصلون سعيرا استني بقى نعم.
هنا اللي هتغلظ نعم آه.
يلا وسيصلون سعيرا بارك الله فيك يا أخت أسماء أحسنتي معنا أخونا متولي السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام يا متولي ازي حضرتك نقرا منين يا م- منين منين حاضر إن الذين يأكلون حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا طيب متولي نعم انتبه إلى أنت هتقرأ بوجه الفتحة أم بوجه التقليل لا بالتقليل طب أين تقليل اليتامى
آه، نعم نعم
هم. يلا.
اليتامى أيوة بس هاتها من الأول بقى يلا.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هم.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم مم. ارجع من عند آباء
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما بارك الله فيك يا متولي جزاكم الله خيرا خيرا جزاك معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أحمد
إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الأنثيين الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أو دين آباؤكم أو دين آباؤكم أو دين آباؤكم آباؤكم آباؤكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما بارك الله فيك يا أحمد جزاك الله خير جزاكم الله معنا الأخت نور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خير خيرا جزاك تفضلي يا أخت نور
من أول الصفحة من أول الصفحة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى ف- والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بارك الله فيك يا أخت النور أحسنتي معنا محمد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك السلام يا محمد اتفضل يا محمد اقرأ من إن الذين يأكلون أموال اليتامى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى أموال اليتامى أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الأنثيين الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن, فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أو دين آباؤكم أو دين آباؤكم أو دين آباؤكم آباؤكم آباؤكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما بارك الله فيك يا محمد أحسن طيب آه محمد أخو أحمد على فكرة بسم الله ما شاء الله عليهم ربنا يكرمه طيب الحين تلقي اتصالات أخرى أنا عايز أعمل تجربة كده ال- الجمع بين ورش وحفص تمام نجرب نجرب طيب طيب معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
ازيك يا شيخنا الحمد لله نحبك في الله الله يكرمك الله يكرمك يا جمال
انا هقرأ براية آه، حفص اقرأ يا جمال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض أن- ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا بس خلي بالك يا جمال نعم وخلقناكم ما تمدش قوي كده حركتين بس وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا بارك الله فيك يا جمال تابعني ازيك يا شيخ لح...
السلام عليكم وعليكم السلام
ممكن اقرا ممكن اسمك ايه بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا مم.
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا بس بص ا- اسمك ايه الأول اسمي فاطمة فاطمة طيب يا فاطمة بص يا فاطمة وانت بتقرأي ما تحاوليش تاخدي نفس يعني ما تقوليش ايه والمرسلات عرفا لا حاولي خدي نفس وبعدين قولي والمرسلات عرفا قولي كده يا فاطمة والمرسلات عرفا تمام فالعاصفات عصفا مم.
والناشرات نشرا برضو دي خدنا فيها نفس ناخد نفس حديد كده ونقول فالفارقات فرقا ايوه كده فالعاص والملك فالملقيات ذكرا ايوه عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع خدنا نفس نصلحها يلا
وإذا النفوس
ها فإذا النجوم طمست طيب واضح الاتصال انقطع معانا يا فاطمة آه طب كملي وإذا النجوم طمست ها؟
وإذا السماء فرجت وإذا ال... وإذا الأرض فتحت لا هنروح فين ها وإ- فين وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت الجبال نفست
بارك الله فيك يا فاطمة ات-
أدفع اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد طيب معنا محمد من القليوبية س... السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت مرو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب
الاتصال انقطع طب طيب الحين تلقي اتصال آخر إن شاء الله طيب آه عمر آه ناخد بقى الآية دي كده ناخد آه أول آية كده بجمعية ورش وحفص الآية كلها حفص وبعد كده ورش كلها ولا آه اتنين في وقت بس خلي بالك من حاجة واحد؟ نعم أنا عندي هجمع ما بين راويين نعم في ترتيب العلماء لما وضع أسماء الرواة وأسماء القراء ورش دايما قبل حفص هقرأ برش فلما ثم أخش حفص.
المدخل أخش بمين؟
برش نسميه صاحب الرتبة صحيح يلا
بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كده أنا خدت الآية بمين؟
برش هعطف هرجع بظهري نعم هعطف مين اقرب حاليه هو كده كده مفيش بقى غير حفص مم.
بس هجيب من موطن الخلاف فين اول الخلافات اللي حصلت فرقت بين ورش وحفص الأقربون ولا قربون يلا هات من عندها والأقربون بس هتجيب آه، حفص.
آه. والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا لاحظت عمر عمل ايه شغل هندسه جاب اقرب خلاف اختلف فيه بين ورش وحفص فراح عطف حفص كمل الايه بمن بحفص يلا كمل الايه اللي بعدها وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى طيب والم...
هتخش بتقليل ولا فتح وتقليل ورش لا تقليل على طول ولا ليه؟
خش فتح وتقليل مش ورش له الفتح وله التقرير تمام طيب هنا برضه ههندس في الآية إزاي أنت لما تقرأ ورش لوحده هتفتح وتقلل في حينه القربى واليتامى القربى واليتامى والمس صح كده ده لو بقرأ الورش نعم.
طب أنا عايز أقرأ إجازة أو عايز أقرأ على شيخي وأجمع بين ورش وحفص آه يبقى هعمل الفتح واروح لاخر الايه بوجه الفتح بس كل ده الورش ومشي مع ورش على وجه الفتح مين حفص, حفص.
انت لما تقرا خلي بالكم انه لما هيقرا الايه ديت في القربى واليتامى ليه الفتح والتقليل ورش صح كده بس لو عمر فتح وقلل في وقته كده وقف حفص خالص لان حفص ملوش الفتح والتقليل صح ولا لا يبقى هيكمل الايه كلها بورش بوجه الفتح لاخر الايه يبقى كده خد حفص معاه ويرجع يجيب الوجه الباقي اللي هو وجه مين ورش اللي هو ال- اللي هو وجه التقليل تمام يلا يا عمر.
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا كده مشي حفص ع- مع ورش على وجه الايه الفتح الفتحة نعطف بقى آخر وجه الورش باقي برجع بظهري تمام.
اللي هو وجه التقليد وصلت يا عمر أجمع إزاي تمام.
يلا وإذا حضر القسمة برضه من عند موطن عشان المعنى ولا مش أه لا لا لا وأنا بجمع أجيب من موطن الخلاف ماشي أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ما فيهاش حاجة بالظبط كده إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن إن الذين يأكلون أموال اليتامى أنا أكملها هنا بقى عايز تقول أكمل على وجه الفتح بالظبط كده كده كده حفص عطلان تمام.
بلغة بقى ما نيجي نجمع نعم.
تلاقي بقى في ألفاظ ابتدت تشتغل تمام طب انا همشي بالفتح كده كده حفص وقف ليه لان مدخل الايه لورش كان بالابدال ياكلون وقفت حفصة أصلا تمام فكده كده هخلص ورش في حين اليتامى اليتامى عايز أوصل رسالة ليك ورسالة للي بيسمعوني جمعية القراءات تشغيل مخ تشغيل مخ إزاي أنا عندي مرونة في الآية يلا يا عمر نعم إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بارك الله فيك يا عمر وبارك عليك يا شيخ.
ده حاجة مصغرة كده إزاي أجمع بالآية بين روايتي ورش وحفص كان نفسي يبقى فيه مشاركة النهاردة إن بعض الناس يقرأوا وقال له طب يلا هاتولي الآية دي بورش وحفص المرة القادمة هنتعلم بقى أنواع الجمع الجمع بالوقف إزاي أجمع بالإيه؟ بالوقف إحنا الحلقة الماضية شرحنا الجمع بالحرف النهاردة شرحنا الجمع بالإيه؟ بالآية الحلقة القادمة هشرح الجمع بالإيه؟ بالوقف وده هنعرفه بإذن رب تبارك وتعالى لكن سبحان ربي حلقة اليوم انقضت سريعا بارك الله فيك يا عمر الله يخليك.
وأحسن الله إليك وشرفتنا ببرنامج رواية الله يخليك.
ورش وأرجو تكون حلقة النهاردة فيها استفادة أكيد طبعا الله يكرمك يا عمر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم إن شاء ربي الحلقة القادمة هنستكمل من الآية الثانية عشر إلى الآية الرابعة عشر الوجه الآخر بإذن الله مع شرح الجمع بالوقف استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد ألقاكم في حلقة جديدة إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع